بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بمناسبه الصوم عايز اقول لكم بعض معلومات للكاهن بخصوص الصوم مفروض جميع الاسرار يقوم بها الكاهن وهو صائم الا لو في استثناءات نقولها فمثلا العماد لاحظت في سفري وأنا في الإسكندرية بعض أسئلة بخصوص العماد أن بعض الكهنة بيعمدوا بعد القداس وهذا الأمر غير سليم لأن مفروض أنه يعمد وهو صائم وفي القداس بيغسل الصينية وبيشربها فبيشرب مية فما يبقاش صايم إذا لا يمكن انه يعمد بعد القداس الا لو كان او هو لم يغسل الصينيه ابدا وساب احد زملائه يقوم بهذا العمل او غسل الصينيه وشربها للشماس وهو لم ياخذ ماء على الاطلاق وبالشكل ده راح عمد لكن الوضع السليم انه يعمد قبل القداس عشان ما يبقاش صايم ما يبقاش كسر صيام انا لما بيكون في معموديه غالبيه المعموديات اللي بعملها بتكون الساعه ستة صباحا أو ستة ونص أو سبعة فبتكون كلها قبل القداس ولما بروح كنيسة وبعمد فيها حد أثناء قراءات البولس والكاثوليكون وانشغالهم فيها أقوم بالعملية وبعملية العماد ولكن ما يكونش بعد القداس وكمان لإعطاء الناس اللي بيتعمدوا فرصة إن الطفل اللي بيتعمد يتناول في القداس واخدين بالكم نفس الأمر بالنسبة لمناولة المريض ما يقدرش القداس يخ... ما يقدرش القسيس ياخد الذخيرة معاه ويروح يناول المريض وهو يكون شرب مية قبليه أمر غير قانوني لأن لازم يناول المريض وهو صايم لازم يناول المريض وهو صايم ونفس الوضع بالنسبة للأناديل مفروض يعمل الأنديل وهو صايم ولذلك ما فيش كهنة بي بيعملوا الأناديل بعد الظهر ساعات بتكون الأناديل في الصباح الباكر جداً لأن الأنديل ده سر من أسرار المرضى مفروض يعملوا وهو صائم وحتى الذين يتقبلون الرشم من الأنديل يكونون أيضا صائمين فبتبقى بدري صلاة الأنديل الكاهن لازم يحافظ على طقس الصوم بالنسبة له وبالنسبة للذين يعمل وسطهم إن كان المريض بنعتبره حالة استثنائية لأنه مريض وبياخد أدوية وحاجات من النوع ده لكن الكاهن ما نعتبروش حالة استثنائية واضح الأمر ده أنا هكتب عنه برضه في الكرازة علشان أبقى أنبه لهذا الأمر كمان على الكهنة اللي بيستلموا في الأديرة لو واحد سلمهم غلط يقولوا لنا علشان نصلح هذا الموضوع وأنا أيضا إن شاء الله هبقى في الأديرة أعمل اجتماع للي بيسلموا الرهبان من الرهبان اللي بيسلموا الأسس الجداد إن ما يسلموهم شيء حاجة غلط دي من جهة الصوم طبعا المعمودية ومعها الميرون هما الاثنين بيكونوا فيهم صوم والمناولة بيكون برضو فيها صوم وسر الكهنوت لما واحد بيتقبل الكهنوت أو واحد بيرسم كاهن أو بيرسم شماس لازم أيضا يكون صائم ما فضلش غير سر الاعتراف و... وسر الزواج زمان كانوا بيعملوا الزواج بعد رفع بخور باكر وبيتناول العروسين ويقعدوا بعاد عن بعض ثلاثة أيام كفترة صيام يستقبلون بها سر الزواج دلوقتي في الحفلات وفي الهيصة اللي بتحصل في ناس ما بيقدروش فبيبقى بيعملوا سر الزواج بعد الظهر بالليل بيكون الكاهن فاطر والعروسين فاطرين يعني هم بيفطروا وبيفطروا الكاهن معاهم ما يقدرش الكاهن يصوم للعرسان وإلا هيقعد حياته كلها صيام بقى حاجة مش معقولة فدول بيفطروا ويفطروه معاهم يا دوبك هو ده اللي بيحصل آه سر الاعتراف احنا ما بنصدق نسمع اعتراف واحد ونقرا له التحليل ما بنصدق الخطاه يرجعوا لحضن الكنيسه في اي وقت ما يقدرش خاطي يروح يعترف ويقولوا له ولا مؤاخذة أبونا فاطر مش معقول فدي بتعتبر استثناء للضرورة لكن باقي الأسرار بنستعد ليها بالصوم واحد بيقول إذا كان الكاهن هو الوحيد القائم بالخدمه وليس معه أحد من الكهنة الشركاء وطلب مناولة لمريض خارج الكنيسة مستشفى أو منزل ماذا يفعل زي ما بقول لكم يتناول من الأسرار المقدسة ويغسل إيديه والمية يشربها لأحد الشمامسة ويروح صايم من غير ما يشرب مية يصرف المناولة بعد ما يناول المريض أخرج من دي وأخش لكم في موضوع تاني الكاهن والأنشطة التي توجد في الكنيسة مفروض أن الكنيسة تكون شعلة من نشاط وممكن أن يكون الكاهن هو الدافع إلى هذا النشاط أو المحتضن لهذا النشاط احنا زمان كنا بنعمل حاجة نسميها النشاط الصيفي واعتقد ان فيه فروع كتيرة للخدمة بتعمل النشاط الصيفي النشاط ده بياخد كل فترة الصيف على أنواع متعددة جدا من الأنشطة ففي ناس كانوا بيعملوا نشاط خاص بعمل الأركت ويعملوا منه حاجات كتيرة جدا جدا بيعملوا منه براويز وصور وبيعملوا منه ساعات نجفة تلاقيها كلها من الأركت بيعملوا حاجات كتير وبيجيبوا لهم الخشب الكاهن أو فرع الخدمة و يجيبوا لهم المناشير ويجيبوا لهم العدد كلها اللي ممكن انهم يستخدموها. في ناس كانوا بيشتغلوا باعمال الجبس ويعملوا صور على الجبس وتجفف وبتباع والاولاد ينبسطوا انهم بيعملوا صور وفي نفس الوقت بيبقى مصدر ايراد لفرع الخدمه وطريقة بسيطة أنهم بيعملوا اسطمبة مخصوصة للصورة اللي بيعملوها والاسطمبة دي يطلعوا بيها الصورة على الجبس وبعد كده إن أرادوا أنهم يلونوا فيها أشياء ممكن أنهم يلونوا فيها أشياء فاكر برضو كان البعض يجي في النشاط الصيفي ويعمل نموذج لخيمة الاجتماع أو نموذج لهيكل سليمان نموذج لطيف جدا ويبقى أثناء ما بيعمل هذا النموذج يكون مجال لشرح كل جزء من أجزاء الخدمة أو كل جزء من أجزاء الهيكل منظر لطيف جدا والأولاد بيبقوا فرحانين جدا ومبسوطين بهذا النشاط الموجود ليهم ولما تنتهي السنة يكونوا مقدمين هذا النموذج بطريقة كويسة وبيبقى نشاط ليهم أنهم يحصلوا على الأشياء الموجودة وبيكونوا قروا كتاب كويس جدا في هذا الوضع أو واحد يعمل نشاط اللي هو الأجزاء اللي جوه خيمة يعني مثلا يفصلوا تابوت العهد ويفصلوا الكاروبين اللي موجودين فوقيه يفصلوا كل مذبح من المذابح الموجودة في خيمة الاجتماع بيبقى نوع من النشاط الطيب يخدموا به الأولاد في خدمة التربية الكنسية ممكن الكاهن غير خدمة النماذج الكثيرة تخش حاجة بطريقة الفيديو مثلا يعملوا فيلم لكل سر من أسرار الكنيسة ويبقى برضو يعرضوها كشيء نافع للأولاد يعملوا أيقون ستاس للكنيسة نموذج يعني موكيت ماكيت آه واضح فيه ايه المنظر وايه الايقونات اللي على الشمال وعلى اليمين واللي من فوق واللي من تحت بيبقى منظر لطيف جدا لماكيت بيتعمل لل للايقونوستاس ممكن ان غير الانشطه اليدويه اللي من هذا النوع الكاهن الناجح هو الكاهن اللي يستطيع انه يشغل معاه أكبر عدد من الناس كل واحد يجد نفسه له نوع من الخدمة بيشغله الكاهن فيه يشغل مجموعات في افتقاد الأسرات وفي افتقاد الفقراء ويشغل مجموعة في العطاء ويشغل مجموعة في بحث الحالات التي ترد للكنيسة وتطلب منها معونة يشغل ناس في تكوين العضوية الكنسية و... وإعطاء سجل كامل بأعضاء الكنيسة الأقباط الموجودين في المنطقة يشغل ناس في عمل خريطة للمنطقة بكل شوارعها وأزقتها وأحيائها وكل شارع عليه العائلات اللي موجودة فيه فاكر مرة زمان وأنا أسقف زرت بلد من البلاد اللي كنت بوعظ فيها وبكلمهم عن العضوية الكنسية أمين الخدمة هناك كان في منتهى العجب قعد يقول لي المنطقة الشارع الفلاني نمرة كذا فيه كذا وكذا نمرة اتنين فيه كذا وكذا نمرة خمسة عشر عشرين كما لو كان صورة المنطقة واضحة أمامه في ذاكرته بيت بيت وشارع شارع يا ريت الحاجات دي تكون مكتوبة أيضا يعني لا تكون فقط في الذاكرة إنما في المذكرات فممكن لو الكاهن استطاع يخلي بعض من أولاده يمسكوا له مناطق الكنيسة منطقة منطقة ويعملوا خريطة لكل منطقة بالشوارع اللي فيها وبالنمر اللي فيها عائلات قبطية عليه أن يفتقدها ممكن الكاهن يستخدم بعض الناس في زيارة بعض المرضى سواء في البيوت أو في المستشفيات ويدوله فكرة عنهم والحالات اللي تستدعي منه زيارة خاصة يروح بنفسه ويزور هذه العائلات ممكن لو كاهن ناجح يشغل بعض أولاده في مقاومة بعض الهرطقات لما كنت موجود في اسكندرية الأسابيع اللي فاتت قالوا لي الحي الفلاني فيه كثير من شهود يهوه قلت لهم هاتوا لي شوية من الشبان يجي يحضروا عندنا في الإكليركية وأنا بدي محاضرات في شهود يهوه ونكون مجموعات تقدر ترد على هؤلاء الناس نكون مجموعات تقدر ترد على هؤلاء الناس ما احنا لو عندنا مجموعات متخصصة في الرد على أنواع معينة من الهرطقات نقدر نمشيهم في كل حتة ونشغلهم العيب عندنا أن عندنا شعب كتير جدا جدا وما بنشغلوش فلما تيجي أي طائفة تاني وتشغلوا بينبسطوا إن لهم شغلانة فينضموا لطوائف أخرى يعني يا ريت بعض الكهنة يشغلوا بعض أشخاص في موضوع الانتخابات وفي إنه كل واحد يكون له بطاقة بطاقة انتخاب تقول لي ده ما بتجيش غير في نوفمبر ولا ديسمبر ولا يناير أقول لك جهز من دلوقتي بحيث حينما تأتي الساعة يكون الكل تكون كلها متجهزة ومتوضبة لأنها عايزة وقت عايزة وقت ممكن الكاهن يشغل ناس في الحفلات التي توجد في الكنيسة وفي تنظيم هذه الحفلات ممكن يشغل بعض السيدات في نظافة الكنيسة نظافة الكنيسة وبأنها الكنيسة تكون في رونق جميل لأن ساعات المصلين يخشوا ويقعدوا على كراسي فتنطبع على بنطلوناتهم وفساتينهن التراب اللي موجود على الكرسي ليه ما يكونش عندنا تنظيف حاجات زي كده ليه الكاهن مثلا ما يشغلش البعض في نواحي الأمن الخاصة بالكنيسة ما يتركش أقوام خشب ولا ورق ولا أي حاجة مرمية في أي حتة ما يتركش فتحة في سور ما يتركش منط من المنطات ليه ليه ما يشغلش دي ليه الكاهن ما يكونش فرق من الكشافة في الكنيسة لحفظ النظام والدخول والخروج وما يخليش حوش الكنيسة مجال للتجمعات اللي ملهاش لزوم ممكن يشغل ناس في هذه الخدمة علشان كل واحد يشعر بأهميته ليه مثلا ما يخليش ناس مسؤولين عن رصد الحضور ويعرف مين من الشعب بيحضر ومين بيغيب كنا زمان في اجتماعات الشباب كان بيبقى في واحد ماسك سجل كبير كده وكل واحد بيخش بياخد اسمه وبعدين نعرف مين اللي غابوا وبعدين نكون فرق لافتقادهم حاليا دلوقتي اللي بيخش بيخش سواء كان مننا او مش مننا آه كويس وحش محدش دريان فاللي بيحضر محدش دريان بيه واللي بيغيب محدش دريان بيه وطبعا الامر ده مش مش مظبوط صدقوني لو كاهن ناصح ناصح يكون له اتنين تلاتة من الشبان الحلوين جدا ويعلمهم صناعة القربان يوديهم دير من الأديرة أسبوع يقضوه هناك يتعلموا صنع القربان ويبقى في عندنا ناس يعملوا القربان من شمامسة الكنيسة من اللي عارفين التسبيح والمزامير ويبقى القربان اللي في الكنيسة لا يتحكم في سعره الأربني ده ساعات يقولوا لي أربنية بيعمل قربانة بخمسة وعشرين قرش واللي بيعمل بخمسين والأربني ممكن يبقى إيراده أكتر من إيراد القسيس هم؟ ربنا بجنيه ولا مؤاخذة أصل إحنا بيجي لنا القربان بلاش لكن يعني فمش داريانين باللي حصل يشغل بعض ناس في صناعة القربان ويبقى قربان فعلا معمول بالمزامير ومعمول بالتسابيح ومعمول بالصلوات وفي نفس الوقت فاكر لما ابتديت الشغل في في دير بلاش نقول اسم في احد الاديره آه وديت له حوالي خمس رهبان جداد من دير عندي علشان يقودوا الحياة هناك وكنت بأتابعهم كل أسبوع أروح لهم فنوبة قالوا لي إن الأربني الراهب الأربني تعبهم القسيس صديقه اللي بي- عايزه يعمل قداس يعمل له قربان كويس اللي مش عاجبه ما يعملوش قربان كويس او آه، ما يقدرش يلاقي منه حمل او يتاخر في صنع القربان او يكيده بطريقه اكيده فانا اعمل ايه في الحاله زي دي فساعتها رحت لنيافه الانبا توفيلس رئيس دير السوريان وقلت له يا سيدنا اديني اتنين رهبان من عندك أربنية ممتازين تفتكروش أربنية يعني عمال زي اللي هنا أربنية يعني جايز يكون أمس و- وأر- وبيعمل قربان أو أسيس وبيعمل قربان وجاب لي فقلت له للاتنين دول قلت لهم تعلموا الخمس رهبان الجداد اللي أنا جايبهم كخميرة جديدة للدير فعلموهم آخر تمام فقلت لابونا الثاني نشكر تعبك الكثير في صنع القربان وكتر خيرك وهنجيب غيرك وابتدوا يصنعوا القربان فيما بعد واحد منهم كان بيسافر بلاد غريبة يشتغل فيها كان يروح البلد ويعمل القربان بنفسه ويصلي على القداس وقتها قسيس وقرب في ايه؟ انتوا فاكروك يعني قربني دي آه، وظيفة تقل المقام لا ممكن يكون راجل ممتاز وبيعمل قربان وأصبح عندنا كتير من الآباء الأسافة اللي بيسافروا بلاد ويفتقدوا أماكن يعني جديدة أو مناطق آه، قليلة يعني آه، بلد فيها سبع عائلات ثمان عائلات القسيس هو نفسه بي- أو الأسقف يروح هناك وهو اللي يعمل القربان وهو اللي ياخد الاعترافات وهو اللي يصلي القداس والسبع صنايع والبخت ضايع يعني لو ان استطاع الاب الكاهن الناصح انه يكون فرقه من الشمامسه الاربنيه لا مانع عندي من انهم ياخدوا مرتبات ويبقوا مكرسين لخدمه القربان وخصوصا في الكنائس اللي بتعمل قداس كل يوم فعايزة لها واحد متفرغ كل يوم يعرف يعجن القربان يعرف يبختش القربان يعرف ي- يخبز القربان يعرف يختار عارفين يعني ايه بختشه بختشي عن الخروم اللي بيعملها في القربانة ثلاث خروم من ناحية وخرمين من ناحية تانية خمس خروم آه، رمز لجراح المسيح الخمسة فالكاهن الناصح يقدر يشغل ناس عنده في الشعب يعملوا كل حاجة يعملوا كل حاجة يقدر يكون فريق ثاني يقدر يكون خدام كاهن بيشتغل كاهن ايه بيشتغل ممكن الكاهن ال- الناصح أيضا اللي بيعمل أنشطة يكون فرقة شمامسة من الصغار غير فرق الشمامسة من الكبار يقدم لأحد الآباء لسقف بعض أولاد صغيرين عشرين مثلا أو أكثر ويترسموا إبسلطس مرتل يعني ويعلمهم الألحان يطلعوا الأولاد متربيين على الألحان في الكنيسة لأن ساعات بعض الآباء الكهنة يقول أنا عندي القداس الفلاني ومش لاقي شماس يخدم معايا الكبار كلهم في وظائفهم وما فيش عيال يعرفوا يردوا علي يا ريت يمرن شوية من الأطفال دول ويشتغلوا معاه ممكن الكاهن الشاطر إن ما لقاش عيال يشتغل بيهم يكون عواجيز أو ناس على المعاش يشتغلوا شمامسة وإن كان صوتهم بيطلع بالعافية لكنه برضه صوت ويخدموا معاه وأعرف بعض كنائس في المهجر اللي بيعرف يرد فيها ناس من اللي على المعاش يعني ناس كبار في السن بلاش معاش مسنين يعني مسنين يستطيع الكاهن الناصح ان يشوف الناس اللي على المعاش بدل ما يقعدوا على القهوة أو في كازينو أو يقعدوا في البيت زهقانين يشغلهم ويكونوا من الخدام كويسين يعني ممكن فما أسهل جدا تشغيل عدد كبير من الناس مع الأب الكاهن يكون هو نشيط وينشط الناس معاه طب هقول لكم على حاجه موجودة في بعض الكنائس البروتستانتية وموجودة عند بعض البلاميس ايه اللي موجودة دي انهم لما يروحوا يعملوا اجتماعات يومية يقدروا يعملوا اجتماعات يومية في بعض البيوت يومية كل يوم عندنا اجتماع مثلا في الكنيسة يوم الخميس بقية الأيام ما فيهاش اجتماعات دول بيعملوا اجتماعات كل يوم ما يكون مجموعة من الأشخاص يقدروا يقوموا بالاجتماعات اليومية دي تحت إشرافه فصول درس كتاب أنشطة يقدر الواحد يوم يشتغل اجتماع كل يوم واحد بيقول يوم واحد بيقول يوم عشية أحد التناصير يقوم تقوم بعض الكنائس بالعماد يعني عماد في العشية تقصد إيه ولا اليوم السابق يعني ولا يوم أحد التناصير اللي بعت السؤال يفسر لنا هو عايز يقول إيه أنتم مكسوفين يا عمادتم يوم سبت بالليل وهو مش بس فاطر فاطر ومتغدي ومتعشى يا أخي حرام عليك في واحد يعمدوه بالليل ها يعني ايه نسروا بالليل يا ابني ده لازم يا ابني يا حبيبي لازم يعمد الواحد وهو صايم لما يجي يوم السبت بالليل ويعمده الكاهن بيكون صايم طول يوم السبت يبقى ما يقدرش يعمد سهل سهل إذا كان كذا كنيسة قول لي على أسماء الكنائس وأنا أقول لهم لابد أن يعمد وهو صائم فاللي يعمد بالليل ما بيكونش صايم ده انا قلت لك اللي بيعمل قنديل بعد الظهر ما بيكونش صايم فالاناديل بتبقى الصبح في احد التناصير هقول لكم حكايه احد التناصير دي عشان تعرفوها زمان في الايام الاولى كان في مجموعه يسموها مجموعه الموعوظين يعني الكبار الذين سيدخلون في الايمان فيدخلوهم في فصول اسمها فصول الموعظين طبعا بنعمد الطفل ده ما عندوش مانع زي ما بنربيه بيتربى لكن الكبار اللي نشأوا في دين آخر في أو في مذهب آخر كانت بتتعمل لهم فصول اسمها فصول الموعظين وكان أحسن وقت ليها هو في الصيام الكبير ففي الصيام الكبير كانوا بيجيبوا الموعظين دول وياخدوا فصول دروس مركزة في الإيمان وأحيانا في شرح قانون الإيمان وعندنا كتاب بتاع قديس كيرلس الأورشليمي العظات اللي كان بيقولها للموعظين وتفسير قانون الإيمان بالنسبة ليهم فيجوا يوم حد التناصير ينصروهم مش تنصير الأطفال العاديين لا تنصير الناس بتوع فصول الموعوظين اللي طول الأربعين يوم وهم صايمين فلما يجوا يتنصروا يوم حد التناصير يبتدوا يخشوا مع الكنيسة بقى في أسبوع الآلام وفي العيد ويتمتعوا بده ده كان ده حد التناصير ده اللي هو بيبقى آخر حد في الأربع في الصيام الكبير اللي بعديه أحد الشعانين هو آخر حد في الأربعين المقدسة فعلا لأن الجمعة اللي بعديها جمعة ختام الصوم لكن مش معناها أن الأطفال زي ما بيقول الأخ ده ينولوا يعمدوهم السبت بالليل وينولوهم الحد الصبح لا الكلام ده مش صح إذا كانت هناك معموديات كثيرة يبقى مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة تقوم بالمعموديات دي في الدير المحرق وفي عيد العذراء بيجوا ناس كتير بيجيبوا عدد ضخم من الآباء الكهنة يعمدوا ها؟ لا من بدري من الصبح من بدري من الصبح لو حبيت تنظمي العملية نبعتك واحد بيقول ماذا يفعل أب الكاهن لو حدث أنه سيقوم بمناولة أكثر من مريض بالنسبة لطقس التناول يمر على مريض ويناوله وبعدين يمشي على المريض الثاني ويناوله وبعدين يروح الثالث ويناوله بدون ما يشرب مية ما عند المريض الأول وفي آخر مريض يبقى يشرب مية من ضمن الأنشطة التي يقوم بها الآباء الكهنة تنظيم المكتبات للكنيسة بحيث أن يشرف على المكتبة ويجد فيها ما يخص الكل لأن غالبية المكتبات فيها لمستوى الناس الكبار ويندر وجود مكتبات خاصة بالأطفال احنا عملنا هنا في البطرخانة مكتبة خاصة بالأطفال بس الظاهر ما عملنا لهاش أمين مكتبة فإن شاء الله نفتقدها وننظمها ونعدها للاستعمال فكروني نعمل لها أمين مكتبة يا جماعة جميل مش مش مش موجود حاليا في مكتبه فاتحها الوقت آه وجود امين لمكتبه الاكليريكيه للكبار والقعاد معاهم لا يمنع وجود آه امين مكتبه للاطفال يقعد يلعب الاطفال ويشوف آه ده يجيب له حكايه ايه وده يجيب له حكايه ايه انا عايز واحد متفرغ ايضا لمكتبه الاطفال ده احنا جمعنا فيها عدد ضخم من الكتب للأطفال الكتب اللي بالعربي واللي بالإنجليزي كتب جميلة جدا إن شاء الله نشوف حد ياخد باله من مكتبة الأطفال إن شاء الله يكون في مكتبات للأطفال ويكون في لعب للأطفال لو ان في حجره للاطفال للعب في الكنيسه العيال اللي بيصوصوا وبيعيطوا وبيعطلوا القداس وبيصرخوا ما هو بره بيعملوا اوضه ليهم يسموها crying room يعني الاوضه اللي بيصرخوا فيها وساعات في بعض الكنائس كانوا يسموها جلاس روم لأن حجرة زجاجية لا يسمع الصوت الذي في داخلها لكن بالسماعات بيجي لهم القداس كله وبالإزاز بيشوفوا كل حاجة لكن صوتهم ما يطلعش بره والصوت اللي بره يخش لهم جوه إذا كان أولاد ما يعرفوش لا يسمعوا ولا حاجة ولكن يحبوا يلعبوا ما نعمل لهم أوضة واحد يشرف عليهم وهم يقعدوا يتسلوا وما يعطلوش القداس لأن ساعات بيبقى أمر مخجل جدا للأم إن واحد يقول لها الست اللي ابنها بيصرخ تتفضل تخرج بره ويا عيني تبقى تخرج وهي خجلانة وتعبانة وزمجانة وحالتها تعب مش معقول فابنها ده نحطه في أوضة يلعب فيها ونجيب لهم دادة أهي واحدة ست تشتغل دادة للأطفال وتلعب الأطفال على فكرة لما الأب كان بيلعب الأطفال كان يسموه دادي بيقولوا له كده يا داد فده داد والتانية دادي أو دادة وهيلاقي شغلانة الواحدة ست فحد يسلي الأطفال الكاهن النشيط تلاقي نشاطه ماسك كل حاجة في كل شيء مع الأطفال له نشاط مع الكبار له نشاط مع المسنين له نشاط في كهنة من أنشطتهم بيعملوا طبعا بيوت للمغتربين وبيوت للمغتربات وبيوت للمسنين وبيوت للمسنات ومستوصفات و clinics للمرضى حاجة تمام كله حكى لي المتنيح القمص الصليب سوريال كاهن الجيزة المعروف في أول بيت مغتربات عملوه إن جات له بنت وهتخش في الجامعة ومضطربة ومش عارفة وأبوها لو ما لقالهاش بيت تقعد فيه مش هيعلمها من الريف فكانت البنت دي نواة لبيت للمغتربات بقى ليها ولغيرها وانتشرت الحكاية وكبرت ما كانش في زمان حاجات زي دي الكاهن النشيط ممكن أنشطته تشمل كل شيء فاكر مرة من المرات فت على أحد الآباء الكهنة فبيفرجني على العضوية الكنسية راح منظم لي العضوية الكنسية دي على كل نوع يعني كل المهن المهنة الفلانية عندنا منها فلان وفلان وفلان وفلان الحرفة الفلانية عندنا منها فلان وفلان وفلان الحلاقين بتوع البلد دول بيبطلوا يوم الاثنين فبيعمل لهم قداس مخصوص يوم الاثنين لأن هيشتغلوا امتى؟ ما يجيش الكاهن يقول حلاقين ايه وبتاع ايه بقى انا اعمل قداس الحد وقداس الاربع يوم الجمعه وعايز نعمل قداس يوم الاثنين حلاقيها منين ولا منين هو بيشتغل في في ايامنا كان دار الكتب ما تبطلش غير يوم الاثنين ما اعرفش دلوقتي ولا لا دار الكتب العموميه ففي ناس بيبطلوا في ايام معينه فكان أبونا ده لو حصل أي حاجة حصل تلف في كهربة الكنيسة يدور على صفحة الكهربائية اللي قبض واللي من أعضاء الكنيسة يعني اللي يقدروا يشتغلوا ممكن يتبرعوا بكهرباء بتاعتهم بس في كتير من الكهنة إن الحكاية ما اتعملتش بلاش بلاش يعملها إما تتعمل بلاش لا بلاش يعملها في أي حاجة أي خلل يجي على طول يدور حاليا الكمبيوتر يقدر يعمل لنا الأمر ده لوحده تدوس على الزر يطلع لك كله لو كنت أنت حاطط عضوية كنسية عضوية كنسية في الكمبيوتر وحاطط الوظيفة تطلب الوظيفة دي يجيبها لك من كله كله كله يطلع لك لو إن كاهن شغل عنده فرقة للكمبيوتر عشان تعمل كل حاجة موجودة الفقراء مثلا يحطهم على الكمبيوتر يطلع كل واحد وعنوانه وحالته وجراباته و... ولو جه مرة تاني يدوس كده يطلع له على البطن مش قصدي يطلع له بالليل لا يعني يطلع له اسمه وعنوانه يعني واحد بيقول أول منشور بابوي في عهد قداستكم كان على العضوية الكنسية ودلوقتي أهملوه وجدت بالخبرة إن كل قرار أصدره وكل مشروع أفكر فيه إن لم تكن له متابعة ومراقبة يبقى كأن لم يكن وكلمة حاضر يا سيدنا دي أسمعها مرارا وتكرارا اقول لكاهن تعمل الحكايه دي حاضر يا سيد امرك وبعد تمر سنه وما عملش حاجه آه ما عملش حاجه دي ليه اخطيت يا سيدنا هعملها ان شاء الله فكلمه حاضر وكلمه اخطيت دول من الكلمات اللي ولفت عليهم وكل واحد يقول لك اه ان كلمك قول له حاضر وان قال لك ما عملتش دي ليه قول له اخطيت والحكايه ماشيه اوعى اكون في معهد الرعايه بديكوا سر المهنه فتعرفوا كلمه حاضر وكلمه اخطيت حاجه صعبه لو اراد الكاهن انه يشتغل وعنده حماس للشغل سيجد امامه مجالات كثيره للعمل وسيجد امامه ايضا من يستطيع ان يستخدمهم فهو يفرح بانتاجهم وهم يفرحون بانه اشركهم في العمل في الكنيسه وايضا بهذا يوجد الصف الثاني والثالث والرابع بل يوجد اطفالا ايضا يشتغلون زي ما نقول خادم مدارس الاحد او خادمه مدارس الاحد تعبانه في الافتقاد تقدر تشغل الاطفال تقول له هات فلان معاك وهات فلان معاك وهات فلان معاك الواد يروح لهم زي القراده يلبت فيهم وما يسيبهمش غير ايه غير لما ياتوا بارادتهم او بغير ارادتهم المهم يمسكهم زي الاراده بيقول لماذا لا ينشط المشروع بتاع الرعوية الكنسية إن شاء الله العضوية الكنسية هو بس أنا عايز ناس شغلهم يمسكوا المواضيع دي ويجروا وراها يمسكوا المواضيع دي ويجروا وراها مش لاقي قصاد غير ابونا حاضر وابونا اخطيت اللي بيجوا يشتغلوا معايا لازم نمرها ولما الكاهن يشغل ناس لازم يباشر يعني يدي العمل ويجي يراجع عملته فيه ايه وينصح النصائح اللازمه ويعدل ويزود وينقص وبرضه أولاده الذين يشغلهم معه سيكتسبون خبرة بالوقت خبرة العمل وخبرة الخطأ والصواب وخبرة تصحيح الأخطاء إلى آخره نكتفي بكده